في نصر هذا الدين لم يتغيروا كانوا هداة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيد محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم معنا ومرحبا في هذه الحلقه الجديده من هذه السلسله الطيبه المباركه عجائب الصالحين. هؤلاء الصالحون الذين تحيا القلوب وتنتفع بذكرهم ومطالعه اخبارهم والنظر في سيرهم. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب كانوا يحرصون على كل انواع الطاعات استقامت نفوسهم وصلحت قلوبهم واتبعوا امر ربهم واقاموا علاقتهم على الاحسان فيما بينهم وبين الله عز وجل وبين الناس فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الصالحون من عجائبهم انهم كانوا يهتمون بالعلم ويصرفون الاوقات الى الاولويات في طلب العلم. يعني ايه؟ من عجائبهم انهم لم يكونوا يدفعون الطلاب الى تحصيل فروع العلم اولا بل الى تحصيل اصول العلم لان عندنا في العلم اصولا واركانا وعندنا فروعا وعندنا في العلم ايضا مقدمات ومتممات ففي ناس كتير بتصرف اوقاتها في المتممات في المكملات وفي ناس بتنشغل بمسائل ملهاش اي حيز من الوقوع من الواقع يعني حتى يقول لك كده في علم لا يضر الجهل به يعني انت لو مت ما عرفتوش ولا عليك حاجه عندنا في فرض عين وفي فرض كفايه وفي حاجه لابد المسلمين كلهم يتعلموها وفي حاجه يتعلمها بعض المسلمين دون البعض الاخر فمن عجائب الصالحين أنهم كانوا يأمرون الناس بالنظر في الأولويات جاء رجل إلى الإمام مالك يسأله في مسألة لا ينبني عليها عمل ولا تفيده شيئا سفسطة يعني فقال له الإمام مالك لا أدري قال يا إمام قال لو سألت عما ينفعك في دينك أجبتك سؤالك مليش علاقة بالدين ولا ليه علاقة بما بمصلحة ولا ليه علاقة بدفع مفسدة ولا ينبني عليه عمل زي اللي بيقول يوم القيامة هيقوم الساعة كام ما هو جه للنبي عليه الصلاة والسلام الراجل يسأله يقول له إيه يقول له متى الساعة يا رسول الله فلم يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام ومضى في درسه أو في خطبته الصحابة قالوا يا ترى ما ردش عليه ليه دي مش عادة النبي عليه الصلاة والسلام ليست سنته ليس هديه ده كان اللي يسأله يقبل عليه الله ده مرة واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إني رجل غريب لا أعلم ديني فعلمني وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيخطب فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وجيء له بكرسي فنزل وأجلس الرجل بين يديه وعلمه ما فتح الله له به ثم صعد المنبر لأن الأسئلة كانت تستحق إنما اللي جاي يسألني سؤال لا ينبني عليه عمل ولا أي شيء العالم المفترض يقول له كده اهو لا أدري ماليش حيز من الواقع لا أدري لو سألت عما ينفعك في دينك أجبتك بالك من جنس أسئلة إيه مرة لقيت كده من فترة شهر ورا بعضه لقيت ناس كتير قاعدة تسأل هو لو الشاه الصغيرة أو المعزة رضعت من كلبة يبقى حكم اللبن بتاع اللحم بتاعها إيه يعني خلاص المعيز والغنم في الدنيا كلها ماتت وما لقيناش غير كلبة ترضع معزة ولا شاه ولقيته بيتسأل في كليات وبيتسأل في مساجد يا سيدي سهلة هنحبس المعزة ولا النعجة الصغيرة دهيا هنحبسها في الحظيرة ونعلفها على طاهر مدة شهر أو اتنين وبعد كده تندبح زي الدجاجة المخلاة أو أو البقرة الجلال خلصت المشكلة مش سؤال مش ماليش حيز من الواقع ولذلك اسمع الوصية ديا من عجائب الصالحين أنهم كانوا يوجهون الناس إلى الاهتمام بأصول العلوم قال سلمان رحمه الله تعالى ورضي عن سلمان الفارسي لحذيفة بن اليمان إن العلم كثير والعمر قصير فخذ من العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك ودع ما سواه عنك ولا تعان اللي انت محتاج له تعلمه غيره اصرف ذهنك عنه وانظروا إلى الصالحين وهم يأمروننا بالحفاظ على ديننا بس معلش برضه افهمني كويس وخد الكلمة دي بفهم كويس الواحد فينا لما يجي يحافظ ما يبقى لابس نعل أعز الله وجوهكم بيعمل فيه بيلمعه كويس خالص ويفرش له فرشة ويجيب جلد نظيف طب لما النعل ده يتوسخ بنقعد نمسح فيه وننظف فيه وناخد منديل ونمسح واحيانا ما بيلاقيش يمسح كده في الشراب كده من ورا كده صح يعني الواحد بيخاف على نعله من الوسخات والأتربة وبينضفه أول بأول طب لما يدخل مكان فيه ناس كتير بيحطه في مكان ويقفل عليه علشان ما فيش حد يسرقه طب لو ما فيش مكان بيتحط فيه بيركنه على جنب وطول ما هو قاعد يصلي ولا قاعد في المكان يفضل يبص كل شوية على النعل كده خايف لا يكون اتسرق هو النعل ده مهم قوي كده بالك لو اتعاملنا من ديننا اتعاملنا مع ديننا زي ما بنتعامل مع ال كانت المسألة اتغيرت للصالحين القانتين عجائب في نصر هذا الدين لم يتغيروا كانوا قال أبو حازم سلمة ابن دينار أحد أعلام التابعين في الزهد والثقة والعلم قال لجلسائه وحلف لهم بيقول لتلامذته وحلف لهم لقد رضيت منكم أن يبقي أحدكم على دينه كما يبقي على نعله الواحد فينا لو حافظ على دينه واهتم بيه زي ما بيهتم بالنعل بتاعه كانت مسألته اتغيرت هل قصده يشبه الدين بالنعل حاشا لله ده قصده ينقل الناس من صورة حسية شوفوا انتوا اهت- بتهتموا بالنعال نظافة وحماية و- وصيانة من السرقة قد ايه والواحد لو النعل بتاعه اتسرق بيقعد يبكي وي- ويقعد يدعي على اللي سرقه امال سامح للناس تسرق دينك ليه سامح للمتبرجة تسرق دينك ليه سامح للي بيعمل غيبة يسرق دينك ليه سامح للي بياكل حرام منك ويقول لك اديني رشوة ي- ي- يسرق دينك ليه سامح للي بيطلع في الفضائية يتكلم في الدين وتديله ودنك وتغير دينك علشان هو قاله او مبادئك ليه تسمحش لحد يسرق دينك حافظ على دينك ولذلك قال بعض الشعراء ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس ليه ترضى أن دينك يتدنس بالمعاصي والذنوب والتوب بتاعك لو جه بس عليه عفرية تقعد تعمل كده اهو وتخش على أقرب شوية حاجة تعمل فيها كده ولو اتكسر التوب بتكويه ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس وانظر إلى الجنيد بن محمد هذا الثقة العابد يقول احتمي لدينك اعمل لدينك حصن حصين احتمي لدينك أشد ما تحتمي لدنياك الواحد فينا بيحافظ على قرشه ازاي لو معاك خمسين جنيه عشرة جنيه والله واتحدى بتعمل فيها ايه تحطها جوه المحفظه في الجيب وكل شويه تطلع المحفظه ال 10 جنيه موجوده شفت ازاي بتحافظ على ال 10 جنيه ازاي وساعات تبقى انت عارف انك هتدخل اتوبيس ولا في مكان مزنوق بتطلع الفلوس من الجيب ده وتحطها في الجيب ده علشان هو اللي ناحيه مش عارف ايه ما هوش ناحيه ايد النشالين احتمل دينك كما تحتمل دنياك حافظ على دينك حافظي على دينك فإن ذلك أشفى لأسقامك ده اللي يذهب عنا العلل أيضا يقولون خذ من دينك لنفسك ومن نفسك لدينك حتى يستقيم بك الأمر على عبادة تطيقها يعني إيه؟ إن لبدنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا ما تديش كل الحقوق لنفسك وتسيب دينك وما تديش كل الحقوق لدينك وتسيب نفسك بل ابحث لنفسك عن عبادة تجد فيها قد تجد قدرة على القيام بها وتجد إبداعا فيها وكمالا والزمها حتى يوفقك الله عز وجل في إقامة الدين أيضا يقولون اجعل مالك جنة دون دينك ولا تجعل دينك جنة دون مالك يعني إيه؟ لو اضطريت عندك المال والدين وواحد فيهم لازم يتضحى بيه تضحي بيه؟ تضحي بالدين عشان المال ولا بالمال عشان الدين؟ أديك مثال لما واحد يكون بيبيع سلعة وعايز يبيع السلعة بيكسب فيها مكسب عالي يقوم يقول والله واقف عليا بكذا ده مش واقف عليه بكذا والله ده كل ده عشان يربح 2 3 جنيه 5 جنيه سبحان الله إن الله عز وجل يبغض البياع الحلاف واللي بيحلف على السلعة بيروج السلعة آه لكن ما يكونش معاها بركة يا راجل ده أنت المفترض السلعة اللي تحلف عليها تقول خلاص دي طلعت لله عشان تربي نفسك ده مرة أبو حنيفة رحمة الله عليه فيما يروى في سيرته كان تاجر أقمشة أبو حنيفة ما أنا بقول لك كان الصالحين دول بيجمعوا بين الدين والدنيا تاجر أقمشة وبيشغل التلامذة بتوعه عنده منها يحضروا درس العلم ومنها يلاقوا وظيفة ياخدوا راتب منها فكان معلمهم إن لما يعرضوا التوب قدام الناس اما يعرضوا التوب قدام الناس ما يقولوش اي حاجه مش يقول له ده صنف معتبر ده مش عارف ايه ماشي لو بتعرض بالعدل ماشي لكن ما تزينلوش السلعه قوي ما تزوقهاش قوي في عينيه فقام واحد عرض السوب كده وقال اللهم صل على النبي عارف كلمه اللهم صل على النبي يعني بقول لك ايه مش هتلاقي احسن من كده بقى فقام قال له اطوي هذا الثوب تصدق به على الفقراء قلت لك لا تزين السلعة فاعنة ما شافش الإعلانات اللي قاعدة تعمل من القرد غزال ما شافش الإعلانات اللي بتطلع السلع التي لا تصلح للاستخدام الحيواني أحسن حاجة للاستخدام مش عارف إيه آه، شوف يقول لك اجعل اجعل مالك جنة دون دينك يعني اصرف مالك كله عشان تحمي دينك وج- ولا تجعل دينك جنة دون مالك فاكرين صهيب بن سنان لما هاجر أهو واحد من الصالحين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر وطلعوا جري وراه إيه اللي حصل مسك السهام وقال لهم انتوا عارفين ان انا ارمى واحد يرمي بالنبال بنشن عشرة عشرة هفضل ارميكم بالنبال اللي معايا لحد ما اخلص عليكم واتضير بالسيف قالوا له انت جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد ان تفر بمالك يعني خلاص قال لهم يعني مسألة مسألة مال وتسيبوني أفر بديني وأروح المدينة أهاجر قالوا آه قال لهم طيب فلوسي كلها مدفونة تحت الأسكفة تحت العتبة في المكان الفلاني وروحوا لفلانة الفلانية أنا كنت سايب عندها الهدوم بتاعتي خدوها كلها ونمشي يبقى هنا عمل ايه ضحى بدينه ولا ضحى بماله اجعل مالك دون دينك ولا تجعل دينك دون مالك عارف اللي بيقول الغالي يرخص لك كل غالي في الحياة يرخص علشان الدين والدين عمره ما يرخص علشان أي إنسان كائنا من كان ولا علشان أي دنيا أسأل الله عز وجل أن يجعل ديننا أغلى علينا من الدنيا وما فيها ومن فيها وأن يجعله في رضاه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم للصالحين القانتين عجائب